قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدى والنور للإنتاج الإسلامي يسعدها أن تقدم لكم هذه المادة
الله أكبر الله الله أكبر
إذا سمعت النداء المؤذن فأحض في قلبك هول النداء يوم القيامة وتشمر بباطنك كما تتشمر بظاهرك للإجابة والمسارعة فإن المسارعين إلى هذا النداء هم الذين ينادون باللطف يوم العرض الأكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فأولا إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله ها هو رجب قد انتهى اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل اللهم استعملنا في الطاعة اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة وأنت خير الرازقين اللهم وسع من الخير رزقنا اللهم ما أنزلت في هذا الشهر الكريم المبارك من خير وبر وعمل صالح وصدق وإخلاص فاجعل لنا منه النصيب الأوفر وما أنزلت فيه من بلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن أهلينا وعن المسلمين آمين أقبل شعبان وأخطر ما في شعبان أنه شهر تقفيل الحسابات هذا الشهر شهر شعبان شهر تأفيل الحسابات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن سر صيامه لشعبان حديث متفق عليه قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله إلا قليلا في رواية في مسلم إلا قليلا كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليلا فسأله أسامة بن زيد حبه لما تصوم شعبان لما نراك تصوم في شعبان أكثر مما تصوم في غيره فقال إنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله وأنا أحب أن يرفع عملي وأنا صائم شهر شعبان تأفيل حسابات السنة في تأفيل حسابات يومي في العصر والفجر وفي تأفيل حسابات أسبوعي كل يوم خميس في تأفيل حسابات سنوي كل شعبان فشعبان بتتلم أعمالك الدفاتر اللي كتبتها الملائكة كل يوم واتجمعت كل أسبوع الدفاتر اللي هي الأسبوعية دي اتجمعت في ملازم كل أسبوع الملازم دي تتجمع في أكلاسير كل سنة عشان تتطاير يوم القيامة تستلقاها بإيدك اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا فالشاهد ان الدفتر هيتقفل على ايه عايز انبهك لحاجه مهمه قوي بعد ما تصلي على سيدك النبي صلى الله عليه وسلم ان الملك جل جلاله ممكن عشان يقفل لك حساباتك يبتليك يظبطك بقى يخلص منك فاحنا محتاجين نفتتح شعبان بتوبه اللهم تب علينا يا رب اه نفتتح شعبان بعمل صالح مقرب بعمل صالح مقرب وافضل واحب ما تقرب به الى الله الفرائض كتير من الناس يفكر ان احنا لما نقول له عايزين نبدا نعمل حاجه يقول اه قيام الليل اه صيام اه الذكر اه تلاوه قران اه صدقه كل دي نوافل احنا عايزين نظبط الفرائض الاول وهذا من اهم العوامل التي نستعد بها رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل في الحديث القدسي ما تقرب عبدي الي باحب الي مما افترضته عليه ما تقرب عبدي الي باحب الي ايه مما افترضته عليه يبقى أول حاجة نعملها الفرائض أنا عايز أسألك النهاردة عن أخبار صلاة الصبح شكلها إيه صلاة الصبح صلاة الفريضة صلاة الفرض صليها بجماعة تدرك تكبيرة الإحرام وحاضر القلب في الصلاة ودائي في السجود وباكي من سماع القرآن ولا صليت وانت نايم صلاة الظهر أثناء الشغل أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم إيه يلعبون في الضحى الناس بتلعب ولا بتشتغل الشغل ربنا سمى الشغل ده لعب الشغل الدنيا ده لعب تهريج إنما الحياة الدنيا إيه لعب وله ربنا يقول كده أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون فاللعب ده التهريج بتاع بالنهار في وسطه صلاة الظهر الظهر شكله إيه دماغك كانت فين شغالة في إيه سجودك ركوعك تلاوتك للقرآن في الصلوات السرية ولا سرحان عايزين نظبط الفريضة عشان كده هكلمكم النهاردة عن الصلاة اللهم ارزقنا الصدق في الصلاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع الصلاة ايه خير موضوع اهم موضوع في الدنيا الصلاة هفضل طول عمري اقول لك صلي انت ما بتصليش ليه لسه من ريحنا بالكلام ده انت ما بتصليش ليه ونقول ده للناس اللي بتصلي لا احنا لحد دلوقتي ما بنعرفش نصلي ما بنعرفش نصلي العلماء يقولوا ان اللي عايز يصلي صح تقوم صلاته على ثمانية اركان حضور القلب التفهم التعظيم الهيبة الرجاء القبول اللهم ارزقنا القبول يا رب العالمين اقولهم تاني تمن حاجات عشان تصلي صح لازم تقوم صلاتك دي على تمن حاجات اولها حضور القلب اثنين التعظيم ثلاثة التفهم اربعة الهيبة خمسة الرجاء ستة الحياء دول ستة السبعة والثامنة بقى الخوف والقبول اللهم ارزقنا القبول يا رب العالمين يا ترى احنا صلاتنا قائمة على الحاجات دي ولا لأ انا الليله دي معلش انا بكلم ناس معايا فعشان كده مش هدخل في تفاصيل دقيقه سريع سريع وخليك لماح وفاهم صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم حضور القلب معناه ان تفرغ القلب من غير ما هو ملابس له ومتكلم به فيكون العمل بالعلم والفعل والقوه انا واقف اصلي الله اكبر وانا بقول الله اكبر انا بقول الله اكبر يبقى في اللسان بيتكلم والدماغ فاهمه والقلب حاضر والجسم كله خاشع ومتفهم لله اكبر لو انا دخلت في الصلاه ما هو كتير من الناس بيسالني النهارده انا بنسى انا قريت الفاتحه ولا لا اعيدها تاني ده لا ده سؤال جديد النهارده جديد نوفي ها بيقول لي ايه يقول لي انا بعد ما ادخل في الصلاه بفكر هو انا كبرت تكبيره الاحرام ولا لا ده سرحان قبل ما يدخل في الصلاة دي مصيبة جديدة دي ما الأسئلة دي بتنم على نفسيات الناس شكلها إيه الوضع النهاردة شكله إيه فين الصلاة الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم يقول إيه أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة فإذا صلحت صلح سائر عملي وإذا فسدت فسد سائر عملي الإمام أحمد بن حنبل بيقول إيه وإنما قدر الإسلام في قلبك على قدر الصلاة فكلما عظم الإسلام في قلبك عظمت الصلاة وكلما قل تعظيم الصلاة قل تعظيم الإسلام هي الصلاة في قلبك شكلها إيه صلاة الفرد فجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء الصلوات ديك هي الإسلام يا ترى وانت بتكبر الله أكبر فاهم يعني إيه تكبيرة إحرام فيكون العمل بالعلم والفعل والقول مقرونا بهما ولا يكون الفكر جائلا في غيرهما ومهما انصرف القلب في الفكر عن غير ما هو فيه ولم يكن فيه غفلة عن كل شيء فقد حصل حضور القلب يعني ايه حضور القلب يعني وانا بقول الله اكبر ما يكونش في قلبي الا الله وما يكونش في قلبي وعقلي الا انه اكبر اكبر من ايه بقى ما تقولش اكبر من ايه اكبر من كل شيء يبقى دي حضور القلب حضور القلب لما اقول الله اكبر ما يكونش في قلبي الا الله لما اكون راكع ما يكونش في قلبي شيء الا انا عايزك تشوف نفسك وانت راكع يعني النهارده كده اركع قدام المرايه وبص على نفسك شكلك ايه وانت راكع وبعد كده وانت راكع متصور شكلك ايه عشان بتقول ايه يبقى انت فين ده حضور القلب ومتى كان القلب جائلا في غير ما انت فيه فانت غافل متى انصرف القلب في الفكر عن غير ما هو فيه فهو غافل انا عايزك تبقى غافل عن كل حاجة الا ربنا نمرة اتنين التفهم لمعنى الكلام وهو امر فوق حضور القلب فربما يكون القلب حاضرا مع اللفظ ولا يكون مع معنى اللفظ يعني انا قلبي حاضر وانا بكبر الله اكبر قلبي حاضر بس مش فاهم يعني ايه اكبر يعني ايه لفظ الجلالة الله وانا راكع قلبي حاضر وبسبح سبحان ربي العظيم ما بفكرش في حاجة غير سبحان ربي العظيم بس مش فاهم يعني ايه سبحان ربي العظيم مش فاهم يعني ايه الفرق بين سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الاعلى عايز افهم وانا قاعد في الجلسة بين ساكتين يعني ايه رب اغفر لي التفاهم يعني ايه تحريك الاصبع يعني ايه وضع اليدين على الفخذين يعني ايه الادب يعني ايه وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى فوق الصدر يعني ايه دي يعني ايه وضع النظر محل السجود كسرة العين دي يعني ايه يعني ايه سجود ان مناخيرك تبقى في الارض ده التفهم ده حاجة معناها غير معنى مش موضوع بقى حضور القلب ده موضوع ايه اكبر من حضور القلب فاشتمال القلب على العلم بمعنى اللفظ هو الذي نريده بالتفاهم وهو مقام يتفاوت فيه الناس إذ ليس يشترك الناس في تفهم المعاني للقرآن والتسبيحات كم من معان لطيفة يفهمها المصلي في أثناء الصلاة ولم تكن خطرت بباله قبل ذلك واسأل الناس اللي بتحضر في رمضان صلاة التراويح في الكعبة آه إزاي وهو بيسمع القرآن ربنا بيفهمه معاني في القرآن عمرها ما كان يعرفها ولا سمعها ولا أراها ولا خطرت على باله قبل كده أرزاق بقى وأقدار ومن هذا الوجه كانت الصلاة ناهية عن الفحشاء والمنكر فإنها تفهم أمورا تلك الأمور تمنع عن الفحشاء لا محال لازم تمنع عن الفحشاء تمنعك من الفحشاء والمنكر الأمر الثالث هو التعظيم صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى الاولاني كان ايه يا ابني حضور القلب انت مش معانا خالص الاولاني كان ايه حضور والثاني التفهم الثالث التعظيم التعظيم اذ ان الرجل يخاطب عبده بكلام هو حاضر القلب فيه ومتفهم لمعناه ولا يكون معظما له يعني انا جبت ابني تعال يا خالد اقف هنا وقف قدامي هو مش مشغول عني حاضر القلب هيسمع اللي انا بقوله وفاهم اللي انا بقوله بس مش معظم امري يبقى الكلام لازمته ايه ولا حاجه يبقى لازم يبقى حاضر القلب ولازم فاهم اللي انا بقوله ولازم ايه يعظم الامر ده هي دي القضية انك انت وانت واقف قدام ربنا في الصلاة اللهم ارزقنا القيامة في الصلاة هتفهم اخيرا معنى اقيم الصلاة انك انت تبقى واقف في الصلاة حاضر القلب مش مشغول بحاجة غير ربنا وفاهم بتقول ايه ومعظم لامر الصلاة كنت بقول لهم اللي يستعد لرمضان صح اللي يعظم امر رمضان ان رمضان ده كل يوم عتقاء من النار في رمضان ده كل يوم جوائز وهدايا من ربنا في رمضان ليلة ب 83 سنة وشوية في رمضان في يوم الجائزة الكبرى اللي هو يوم العيد توزع الجوائز على من أدركتهم رحمة الله في رمضان اللي يعظم الأمور ديك إنها فرصة بقى إنه في رمضان يغسل السنة التعبانة اللي فاتت دي اللي يعظم ده يستعد له صح هو مش إما يكون الاهلي هيقابل الزمالك غير اما يقابل البلاستيك بتفرق في الاستعداد ومعسكر مش كده ولا, ولا انتوا مش معايا اه فهي القضيه كده النهارده انت لما تيجي داخل على رمضان محتاج معسكر محتاج معسكر عشان كده كنت بتكلم في عبادات مهجوره منها التبتل اللهم ارزقنا التبتل يا رب التبتل اللي هو يعني ايه يا عم الشيخ؟ يعني ايه التبتل يا؟ الانقطاع للرب. تبقى مقطوع لربنا. اللي هم بيعملوها بتوع التبليغ يطلع يخرج يوم وليله يخرج اسبوع يخرج اسبوعين يخرج 40 يوم احنا بنقول ان العمل ده بدعه لكن احنا بنتكلم بقى في التبتل السني انك تنقطع لربنا سبحانه وتعالى يومين اتنين ما وراكش غيره تبقى مقطوع له لا زوجة ولا عيال ولا شغل ولا أكل ولا شرب ولا مش هتموت من الجوع يعني ق- على قدر الحاجة بس تبقى فاضي لربنا مشكلتنا احنا هنا ان احنا مش فاضيين لربنا مش فاضيين ما عندناش وقت مشغولين التليفونات شغالة والفاكسات شغالة والإيميلات شغالة وال واللي داخل أكتر من الخارج والأكل والشرب واللبس طب ما تتقطع لربنا يومين يومين جرب كده هينفعوك والله هينفعوك نفع عظيم جدا لو انت عملتهم قبل رمضان في تظبيط قلبك اصلح اللهم قلوبنا زي ما بيعملوا معسكر للفريق قبل ما يدخل مباراة كبيرة فكذلك عايزين نعمل معسكر لانفسنا قبل ما ندخل الماتش الكبير في رمضان ان شاء الله عز وجل ال- التعظيم ان احنا نعظم انك واقف قدام الملك ولمن خاف مقام ربه جنتان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت الرواية اللي في البخاري إن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته فلا يبصق أحدكم في القبلة فإن ربه تلقاء وجهه يا يا لو تفهم المعنى ده إن ربنا قدام عينيك كده سبحانه وتعالى نعوذ بالله من التشبيه والتمثيل والتكييف والتعطيل الله كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقاء وجهك يا ابني ده انت لو وقفت قدام قدام مين من اهل الدنيا اي حد هتقف عدل وقدام ربنا مش واقف عدل هو ده التعظيم الرابع الهيبة اللهم ارزقنا الهيبة في قلوبنا الهيبة زائدة على التعظيم الهيبة هي خوف لكن منشأه التعظيم فأنا لما أعظم حد أهابه أهابه لأن من خاف شيئا مع تعظيمه هابه لكن سوء خلق العبد هو الذي لا يجعل هيبة الله عز وجل في قلبه أعظم من هيبته من السلطان الهيبة خوف مصدرها التعظيم والإجلال فأنا لما أعظم ربنا وأجله يبقى أهابه كما ينبغي وتبقى هيبة ربنا عز وجل في قلبي أعظم من هيبة أي حد تاني الخامس هو الرجاء الرجاء ان انا بقى كان في واحد بيشتكي لي دلوقتي اسال الله ان يشفي مرضانا ومرضى المسلمين ربنا رزقه بولد وطلع الولد فيه عيب خلقي مش عارف فين فقلت له يا ابني زمان في واحد كان ربنا رزقه بولد وجاله انسداد في الاثنى عشر فقعد الراجل اللي جاله الولد ده وانسداد قال لك في حاجه غلط في الاكل لان مجرى الاكل مقفول طب نشوف بناكل منين ايه الغلط بقى في موضوع الاكل نظبط بقى حلال وحرام فلما اتظبطت اتحلت المشكله في ليله فانت ظبط حالك مع ربنا ايه يظبط لك الامور قال انا طب انا مش عارف اعمل ايه اه عيط له بقى قول له يا سيدي انا مش عارف دلني وانا مستعد هيدلك على طول انتوا واخدين بالكم معايا ما احيانا كده تحصل لك مشكله وانت مش عارف من اين اوتيت قال لا ما هو ربنا سبحانه وتعالى بيقول وما اصابكم من مصيبه فايه؟ فبما كسبت ايديكم انتم مش عايزين تنطقوا ليه يا عم؟ اه ما تقول يا سيدي ولا تفكر في ايه؟ لو صلى على الرسول وما اصابكم من مصيبه فبما ايه؟ فبما كسبت ايديكم يبقى اللي حصل ده مني اللي حصل للولد الولد لسه مولود لا له ذنوب ولا معاصي يبقى منين؟ من انا؟ طب انا منين؟ انا مش عارف اللي جرى ده جرى منين؟ فين الغلط؟ فاقول له يا رب دلني على الغلط وانا مستعد اتوب مستعد اعمل اللي تدلني عليه يا رب يدلك على طول مباشره لو انت صادق ولما يدلك نفذ بقى وساعة ما تنفذ تتحل المشكلة قصة بنكررها كتير قوي ان احد السلف رجع لقى شرطي في البيت عنده احتل البيت كان معاه تلميذ له فقال له خش ادخل يا ابني شيل الطين الطري اللي في الحيطه ده راح شال الطين الطري رماه بره البيت خرج الشرطي فالتلميذ بيقول للشيخ هو ايه اللي حصل قالوا لا هذا الطين كان من وجه فيه شبهه فلما زالت الشبهه زال صاحبها انت شيل الشبهه يطلع ال- المشتبهات النهارده الناس اللي بتشكو من الفتن اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن الفتن دي جايه لك منين منك لو استقام قلبك لصرف الله عنك الشاهد ان الرجاء انك تقول له يا رب انا نفسي اصلي لك كما تحب بس انا مش قادر انت اللي هتساعدني اياك نعبد واياك نستعين هو ده الرجاء الرجاء انا وحش اه لكن انت كريم وهتطهرني على ما تريد في عافيه لانك تعلم انني لا اطيق الفتن هتقول له كده قول له قول له يا رب انا انا وحش اه وانا غلطان اه وانا مش نظيف اه لكن انا طمعان طمعان في كرمك ورحمتك وعفوك وفضلك وجودك وسترك ولطفك يا رب يا رب انا مش قد الفتن اصرف عني بما شئت وكيف شئت يا رب انت تعلم ان انا ضعيف ومسكين ومش قادر ومش لاقي ومليش غيرك يا رب هتسيبني لا يا رب اللهم لا تقطع عني عوائدك الجميله هي دي هو ده اسمه الرجاء الرجاء بقى يا رب بس وانتوا بتقولوا احسن مني اكيد السادس الحياء اللهم ارزقنا الحياء الخلق المفقود في هذه الايام فين الناس اللي بتتكسف حياء اه الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم انت يا ابني ما بتصليش على النبي النهارده ليه يا ابني ربنا يهديك ويتوب عليك يا رب بيض قلوبنا يا رب كانوا لما يوصفوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا ايه كان اشد حياء من العذراء في خدرها متصلي عليه صلى الله عليه وسلم النهارده ما فيش عذراء في خدرها ولا عندها حياء صح يا دي احمد محمد انت حبيبي ربنا يصلح احوالنا يا رب واحوال المسلمين الحياء الخلق المفقود الحياء اللي هو ايه بقى انك وانت واقف قدام ربنا تقول له يا رب انا اقف قدامك والله انا مكسوف ارفع وشي وانا مين عشان اقف قدامك يا رب احد السلف يقول كده يقول والله اني لاخرج من الصلاه وانا اشد حياء ممن قام عن الزنا واقول يا رب ان مثلي لا يقوم بين يديك ولولا انك امرتني ما فعلت قال اللي, اللي بشكلي كده ط- طب يقف قدام الملك ازاي باي وش انت تقابله باي وجه انت تقف قدامه قول لي بالله عليك رايح تقابله باي وش فتبقى مكسوف وانت واقف قدامه يملأك الحياء واقف مكسوف ومستحي وزعلان من نفسك قوي وتقول يا رب ان رحمت فانت اهل لذلك وان طردت فانا اهل لذلك غير أن عافيتك هي أوسع لي فاقبلني بما تقبل به عبادك الصالحين كان في واحد آه، على خلاف مع أمير المؤمنين ويشتمه في كل حتة وعامل مشاكل فقبض عليه فوقف قدامه فقال له بأي وجه تلقاني قال له انت مقابلني بقى بأي وش بأي وش تقابلني دلوقتي فقال ألقاك بالوجه الذي أقوم به بين يدي رب العالمين وذنبي في حقه أعظم قال له بأي وش أقف قدامك يعني أنا أنا بقف قدام ربنا بأي وش يعني مذنوبي في حق ربنا أعظم هو ده الحياء يا جماعة بعد ما قلت الست حاجات دولك حضور القلب والتفهم والتعظيم والايه والهيبة والرجاء والحياء الستة دول بعد ما قلت الستة يا لا لا انت بتصلي بيهم نسأل نفسك كده صليت النهاردة اي صلاة من خمس صلوات بيهم بالستة دول فضل الخوف والقبول ان الواحد مننا لازم يبقى واقف قدام ربنا وهو خايف منه سبحانه عذابه كلام وعطاؤه كلام عارف يعني ايه كلام يعني كن حسن البصري يقول لك كده اخشى ان يلقيني في النار ولا يبالي انت مين يعني انت ايه يعني لو ربنا سبحانه وتعالى رماك في جهنم من يشعر بك من يدري عنك من يدافع عنك ده كانوا يروحوا للانبياء كلهم نوح وابراهيم وموسى وعيسى كل واحد من الانبياء يقول لهم ان ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله نفسي نفسي اذهبوا الى غيري مين يدافع عنك بقى خاف خاف وانت واقف قدامه انه يطردك من رحمته خاف ان يكتب اسمك في الاشقياء والاخير القبول الاهتمام بالقبول اهم من صورة العمل في محل بتشتري حاجة والاذان اذن طيب طيب بس اخلص من الصلاة واجي لك اخلص من الصلاة واجي لك يعني ايه الاربع ركعات محتاجين ان يا ترى ربنا قبلهم ولا ردهم عليك طب لو ردهم تعمل ايه كنت لسه امام صليت وراه دلوقتي العشاء بقول له الرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم بيقول الامام ضامن والمؤذن مؤتمن الامام ايه ضامن يعني انت ضامن صلاه الناس اللي وراك دي لو الصلاه باظت وراك صلى 150 واحد هياخدوا منك 150 عيشه تقابل ربنا تلاقي نفسك في 150 عيشه انت ما صلتهمش يا رب انا ما سبتش عيشه في عمري كل الناس دي خدت صلاه من ورايا هي دي قضيه القبول ممكن تقابل ربنا تلاقي في 150 عيشه ساقطين منك يا رب انا ما سبتش عيشه ما تقبلوش لم يقبلوا تعمل ايه تجيب منين يومها بقى تجيب منين عيشه بدل اللي ضاعت وما تقبلتش فاجعل اهتمامك ينصب على القبول كان بيقول لي النهارده ان في ناس زعلانين قوي وعاملينها قضيه ان في واحد قال ان اللي يقوم يصلي ركعتين عشان يرتاح ملوش حاجه عند ربنا لازم تصلي لله لكن اللي عشان يرتاح يرتاح ملوش حاجه زعلانين هم زعلانين من الموضوع ده خلاص انتوا حرين اللي يزعل يزعل لكن انا لو قمت دلوقتي اصلي لربنا بس ابقى في الامان ولا لا مش هبقى في الاحتياط طب انت قمت تصلي عشان ترتاح ضامن بقى ان ربنا يكتب لك الركعتين دول ما هو سبحانه لو شاء كتب وقبل واجر كريم كريم لكن وان شاء حاسب بالعدل ان الله لا يظلم مثقال ذره فاللي يزعل يزعل لكن احنا خلينا في حدود الامان نسال الله ان يثبتنا واياكم على الايمان هذه المعاني الثمانيه مهمه جدا احنا فهمناها لكن المشكله في نعملها ازاي صح كده ما احنا عرفنا دلوقتي حضور القلب والتعظيم والهيبه والرجاء والحياء المهم عرفناهم حفظنا الست لكن اعملها اعمل حضور القلب ده ازاي اجيبه منين انا راجل قاعد في الشغل شغال على الكمبيوتر وشغال ودماغي شغاله وزباين داخله خارجه واللي رايح واللي جاي واللي عايز وتليفونات وفجاه الظهر اذن بس وقف واقوم اخش في الصلاه افصل طب ازاي افصل ده عن ده اجيبها منين دي اجيبها منين قال لك ايه اعلم ان حضور القلب سببه الهمه فان قلبك تابع لهمتك فلا يحضر القلب الا فيما يهمك ومهما اهمك امر حضر القلب فيه شاء ام ابى فالقلب مجبول على ذلك والله كلام زي الفل وحل في منتهى الصراحه والصرامه هي كده همك ايه دنيا هتقعد في الصلاه وقلبك مشغول في الدنيا همك اخره اول ما تدخل في الصلاه هتفصل فعلا الفيشه اشتغلت خلاص هو ده اللي يحصل بس لما يبقى همك ده اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا وبلغنا مما يرضيك امالنا هي دي القضيه همك احنا عايزين تبقى الصلاه دي كل همنا كل همي ان انا اصلي صلاه مقبوله عند ربنا كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا حزبه امر هرع الى الصلاه هم الصلاه زي لك كده دايما ان الطفل ساعة ما حاجة تفزعه يقول ايه يمي مش كده فهي كده اول ما حاجة تفزعه يا رب على الصلاة اصلي سجادة الحقوني عايز مسجد كان احد السلف اذا حزبه امر دخل المسجد واغلق عليه الباب وقال يا سيدي اليك جئت جيت لك ويقفل الباب لما يكون عندك مسجد في البيت بقى اوضه كده عاملها للصلاه حته كده متر في متر مش مشكله بس دي بتاع الصلاه وفارش فيها السجاده على طول وتروح داخل وزي ما بقول لك كده تفصل دخلت من باب المسجد رجلك اليمين دخلت خلاص كان زمان معايا ناظر لمدرسه وانا بشتغل مدرس كان ناظر المدرسه ده سبحان الله العظيم من اكفأ الناس وانجح الناس في العمل وكان يقول لي انا ساعه ما اخلع رجلي بره المدرسه بنسى ان انا ناظر انا بقيت زوج واب ماليش علاقه بالشغل طبعا دلوقتي المحمول ما يسيبكش تبقى زوج ولا اب ابدا لا ده انت في الشغل ليل ونهار لا ودي اظن واحد قال لي عليها واحد قال لي عليها برضو تاجر في المحله يقول لك ساعه ما يخرج من المكتب يقفل المحمول ويفصل التليفونات ويلغي السواقين وخلاص بقى بتاع البيت ملوش علاقه بالشغل نفسي تبقى بتاع ربنا تبقى بتاعه وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا النهار معاش اشتغل لحد قبل اذان المغرب بنص ساعه وخلاص قفلت تماما بقى الليل ده بتاع ربنا انتهينا مش بتاعك مش ملكك مش الدنيا نهائي خلاص ده موضوع وده موضوع تاني هو ده حضور القلب يجي من هنا ان يبقى همك رضا ربنا سبحانه وتعالى اما التفهم فسببه ادمان الفكر وتركيز الذهن انا دايما اقول لك في موضوع الصلاه محتاج الاستحضار الذهني للعباده قبل الشروع فيها انا عايزك تتصور قبل ما تدخل في الموضوع انت هتعمل ايه انت ناوي تعمل ايه التصور الذهني مطلوب يبقى ادمان الفكر وتركيز الذهن التركيز الذهني هو ده سبيل التفاهم عشان تفهم ادمان الفكر انا نفسي في يوم من الايام وعلى فكره دي من العبادات المفقوده برضو التفكر انك نفسي في يوم من الايام تمسك ورده وتتامل تامل كنت بقول زمان برضو انك تطلع فوق سطح بيتكم وتبص للسماء وتتامل تمسك ابنك الطفل الرضيع وتتامل تحط قدامك الطعام تامل تامل عايزين ننمي الفكر العقلي في شكر نعمه ربنا عشان كده ربنا قال فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون ذكر النعم اذكر النعم اقعد تفكر وسبحان الله العظيم شوف الوردة دي حمراء ودي صفرة ودي لها ريحة ودي ملهاش ودي طعمها مر ودي طعمها حلو والكل في مكان واحد ويسقى بمية واحدة ومن طينة واحدة ولو مسكت بزورهم كلهم في ايدك ما تفرقش من دي ودي من الذي زرع الله تنمية الفكر عشان تحصل التفاهم ادمان الفكر وتركيز الذهن لازم لازم تقعد تركز وانت بتقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم يعني ايه سبحان يعني اصفه بكل كمال وانزهه عن كل نقص ويعني ايه ربي الذي رباني بنعمته ويعني ايه العظيم فكر قبل ما تدخل في الصلاه قبل ما تدخل عشان بعد كده لما تقول سبحان تقول سبحانك ولا تقال الا لك سبحان وربية استشعر معنى الربوبية اللي رباك اللي خلق ضفرك ده ولزقه في طرف صباعك ده عشان تقدر تقلب صفحة ال- صفحة المصحف ولولا كده ما كنتش تعرف تقلب الصفحة ده انا بقول لك بس حاجة ايه بسيط اللي خلق ايدك دي انها بتحس لما تحطها على ايدك دي ووجود الشعر ده في المكان ده وعلى الصدر ده ووضع قلبك في الحته دي محتاجه تفكر قبل ما تدخل الصلاه عشان تقدر تركز في الصلاه اللهم علمنا كيف نصلي ده التفاهم طيب آه، التفاهم محتاج حاجه كمان الاقبال على الفكر والتشمير لدفع الخواطر في خواطر شاغله الرسول ما تصلي عليه صلى في خميصة لها أعلام فلما قضى الصلاة خلعها وقال اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإن أعلامها ألهتني في صلاتي ما تصلى عليه قطع المواد الشاغلة أهدي إلى رجل من السلف ركوة تحفظ الماء باردا زي الزمزمية اللي بتجيبها لابنك دلوقتي بتاع المدرسة ركوة بس كانت زمان عبارة عن آه، إناء من الخشب وحواليه من بره جلد أو من جوه جلد وما بره خشب عشان الخشب رديء التوصيل فلما يحطوا فيه شوية مية باردين يفضلوا باردين فبعد ما خلص صلاة قال اذهبوا بالركوة إلى صاحبها فإن الشيطان شغلني في الصلاة أخاف أن يسرقها اللص قال لهم أنا طول ما أنا بصلي الشيطان بيقول للواحد سرق الركوة يا عم تولع الركوة قال لك لا رجعوها أنا, أنا هي شغلانة أهدي إلى أبي بكر الأنباري جارية فلما انقضت صلاته قال اذهبوا بها إلى النخاس دعوها قالت هل من ذنب يا سيدي قال لا غير أن قلبي انشغل بك في الصلاة ومن أنت حتى أنشغل بك عن ربي الكلام ده يا جماعة مش كلام فارغ أصل بعض الناس بيفكر يقول لك إيه ده إيه ده اللي ينشغل بجارية وركوة وبتاع أنت بتنشغل بأتفه من كده بس أنت بتستكبر إنك تتكلم في المسائل دي أو مشغول عنها أو مش مركز فيها ما أنتش فاهم فلذلك زي ولا كده انت بتصلي كتير قلنا ويجي لك الشيطان يقول لك انت نسيت المفتاح في الباب ما فيش مانع ابدا انك انت تحط ايدك في جيبك وتروح مطلع المفتاح خلاص ونقطع المسألة بقى مش الواحد واقف وجد بنا على قرطه عمال يعمل كده يا عم نشها وخلصت وركز هي دي القضية ان المعالجات السهلة الحاسمة وتخلص من الموضوع قطع المواد الشاغلة ما لم تنقطع تلك المواد لا تنصرف عنها الخواطر فلذلك إذا أردت التفهم فعليك أن تزيد نبض الحب في القلب نبض حب ربنا في قلبك يزيد شوية لأن من من أحب شيئا أكثر ذكره فذكر المحبوب يهجم على القلب بالضرورة ولذلك ترى أن من أحب غير الله لا تصفو له صلاة والله لا يمكن والله ما يمكن يصلي صلاة صح والله لا يمكن يصلي صلاة صح رجل أحب غير الله مش ممكن تصفى له صلاة آه يخطف في الصلاة حتت آه لكن صلاة صح ما يحصلش أما التعظيم احنا قلنا حضور القلب والتفاهم الثالثة التعظيم التعظيم عبارة عن خلطة من حاجتين معرفة جلال الله وعظمة الله دي نمرة واحد اتنين معرفة حقارة النفس وضآلة القيمة وخسة العبد كونه مذنبا فقيرا محتاجا يبقى هي خلطة من حاجتين أولها أنك تعرف ربنا وتعرف عظمته ودايما لما وان شاء الله باذن الله تعالى هيجي لنا لقاء قريب ان شاء الله في مساله التعظيم وانا استشرت كم واحد من مشايخنا واخواننا وتلاميذنا وعيالنا كل النوعيات دي استشرتها اه والله ان انا نفسي اتكلم عن عظمه ربنا اقول ايه ما تبقى تشور عليا يا اخي اقول ايه عن عظمه ربنا عاي- عايز عايز يحصل للقلب تعظيم واجلال لله اتكلم ازاي اقول ايه اقول ايه عشان تحس اصلا بسمعها كتير من الناس بتوع التبليغ يقول لك ايه عايزين نتكلم في عظمه ربنا وبعدين ما اسمعش كلام في عظمه ربنا لكن انا أنا عايز فعلا اتكلم في عظمه ربنا عظمه رب ازاي اقول ايه عن عظمه ربنا ازاي اخليك انت تعظم ربنا قول لي يا عم انا بعظمه وحاسس انت زعلان ليه كده لا والله ما بتعظم والله لو بتعظم ربنا كنت تتكسف او تخاف انه يشوفك وانت بتعمل اللي انت بتعمله ده ما قدر الله حق قدره مفيش حد في الدنيا دي قدر ربنا حق قدره انا عايز يا جماعه اتكلم عن عظمه ربنا والله بس اقول ايه اقول ايه عن عظمه ربنا لازم تعرف ربنا عشان تعظمه تعرف جلال الله عظمة الجلال وعظمة الجمال وعظمة الكمال عشان تعظم ربنا والتانية بقى حقارتك وخستك الخسة دي جاية من انك فقير محتاج ومذنب مدبر يعني محتاج له وما تقدرش تستغنى عنه ونعمه عمالة تتوارد عليك وانت محتاج كل شيء تقول له عايز وفي نفس الوقت بتعصيه وتفر منه خسيس فلما تعرف عظمة ربنا وخسة النفس يحصل تعظيم تعظيم لربنا سبحانه وتعالى وما لم تمتزج معرفة حقارة النفس بمعرفة جلال الله لا تنتظم حالة التعظيم والخشوع فإن المستغني عن غيره الآمن على نفسه يجوز ألا يعرف من غيره صفات العظمة فلا يكون الخشوع والتعظيم حاله لا يمكن يبقى معظم ربنا قال كده إن الإنسان لا يطغى أن رآه أن رآه استغنى قال لك أنا الحمد لله رب العالمين مش ناقصني حاجة مش عايز من ربنا حاجة أنا كده في الأمان وأنا مأمن مستقبل عيالي لو مت النهاردة ما بقاش قلقان عليهم وهتلاقي ولاده أول ناس تضيع بعد منه بيومين ثلاثة أو هم ضايعين وهو مش دريان وهو عايش وأما الهيبة نعملها إزاي دي برضو عايزة خلطة ببساطة معرفة قدرة الله وسطوته ونفوذ مشيئته مع قلة المبالاة بذلك يعني ايه ربك بيقول ايه سبحانه وتعالى وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون ما يسألوش ما يسأل... قال لك نزلهم جنود ما يسألوش دول ما يسألوش ده هي بس جبريل نزل صرخ فيهم صرخة قطع قلوبهم في صدورهم وخلصت في لحظة واحدة ده ملك واحد وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد يبقى تعرف سطوته وعظمته وهبته وقوته وقدرته وأنه لا يبالي فدمدم عليهم ربهم ها بذنبهم فسواها ها ولا يخاف عقباه سبحان الملك لا يبالي ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة سبحانه وتعالى إن نشأ نذهبكم ونأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ده للنبي بقى ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا وكيلا هي دي إن الهيبة تيجي إنك تعرف عظمته وقدرته وسطوته وأنه لا يبالي لا يبالي لو أهلك خلقه أجمعين لا أهلكهم غير ظالم لهم ولا يبالي ولا يبالي هو أنت مفكر يعني إن أنت كبير قوي على ربنا أنت مين يعني أنت مين وأنت إيه ولا تساوي أنت ذرة رمل في الدنيا دي من رمل الصحراء هتيجي مين في مين اللهم ازرع الهيبة في قلوبنا طالع ما يجري على الأنبياء والأولياء من المصائب وأنواع البلاء مع القدرة على الدافع ابن الجوزي بيتكلم فيها دي يوم يقول ايه ان سيدنا النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم يخرج من مكة فلا يستطيع دخولها إلا في جوار مشرك يجي داخل مكة قريش يقول له خلاص انت خرجت من مكة ما تدخلش تاني والرسول يقعد على باب مكة ثلاث أيام مش قادر يدخل لحد ما يجي كافر اسمه المطعم بن عدي يقول لهم أنا أجرت محمدا ادخل ابن الجوزي بقى بيقول في صيد الخاطر يقول فلو أن أحدا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم لقال يا ربي ألست عبدك ورسولك والملك ملكك والخلق خلقك فلما أزال يا رب مش أنت اللي بعتني والناس دول خلقك والكون كونك أنا بتذل ليه لكن النبي ما تصلي عليه كان يعلم أن لله في ذلك حكم هي دي لا يبالي سبحانه لا يباليهم الله باله يقول رسول الله ومن كانت الدنيا همه لم يبالي الله به في أي أودية الدنيا هلك الهم الدنيا بقى عمال يجري كده ويجري كده ويروح ويدور اجري يا عم وتنطط وقطع نفسك شوف انت الاخر هتعمل ايه روح ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى اللهم ثبتنا على الايمان ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى يا الله نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا فالهيبه انك تعرف عظمه الله عز وجل سطوته ونفوذ مشيئته وقدرته مع قلة المبالاة سبحانه وتعالى قلة مبالاته بخلقه الذين يسطو سبحانه وتعالى بهم فيهلكهم أما الرجاء فسببه معرفة لطف الله وعميم إنعامه ولطائف صنعه ومعرفة صدقه في وعده سبحانه آه والله دايما تقول له يا رب جميل عوائدك وعظيم صنائعك ولطيف كرمك وسر سترك وجودك وكرمك وعفوك في فضلك في الإسرائيليات أن يعقوب عليه السلام لما بكى على يوسف حتى ابيضت عيناه من الحزن أوحى الله إليه يا يعقوب ألا تتملكني قال كيف أتملكك يا رب قال أن تقول يا عظيم المعروف يا كثير الخير يا دائم الكرم فقالها فرد الله عليه يوسف وقال له وعزتي لو دعوتني بهؤلاء وكان يوسف ميتا لاحييته لك هو ده انك تعرف ازاي تتملك ربك بنعمه تقول يا رب مش انت اديتني يا رب مش انت كرمتني بكذا يا رب هو مش مش في زنقه كذا انت لطفت بيا في كذا وكذا يا, يا رب هو انا ليا حد غيرك هو انا عمري طلبت من حد غيرك هو يا رب حصل لي خير الا من عندك ولا انصرف عني بلاء الا بيك ومنك احنا اونطجيه قوي مع الناس ولكن ما بنعرفش نتكلم مع ربنا اما الحياء فاستشعار التقصير والعلم بالعجز الخلطه برضو ماشيه كلها استشعار التقصير والعلم بالعجز انا مستشعر ان انا ما عملتش حاجه صح وعارف ان انا عاجز مش هقدر اعمل حاجه صح فمش هقدر الا بيك يا رب من هنا يتولد الحياء ويقوى بمعرفه عيوب النفس وافاتها وقله اخلاصها وخبث دخيلتها وميلها الى الحظ العاجل في جميع افعالها مع العلم بما يقتضيه جلال الله والعلم بانه مطلع على السر وخطرات القلب وان دقت وخفيت اللهم استرنا ولا تفضحنا واكرمنا ولا تهنا واعنا ولا تعن علينا باقي حته مهمه قوي آه عايزين نتكلم فيها بس في موضوع آه لما تسمع الاذان يحصل ايه اذا سمعت الاذان فاحضر في قلبك هول النداء يوم القيامه واذا دخلت للوضوء فاستشعر كيف انك تغسل القشره وما وراء القشره فيه خبث واما ستر العوره واما واما عايزين نفهم بقى ازاي نصلي صح بس عايزين نشتغل الثمانية بتوع النهارده دولك في ال 24 ساعة دول نقولهم تاني يا عم خالد اللي هم ايه اول حاجة حضور القلب التعظيم الهيبة التفاهم ها الحياء الرجاء الخوف القبول عايزين الثمانية دول نعيش بيهم بس 24 ساعة ازاي نقدر نعملهم والامر يجي بالتدرج بالمعاناة بالتفعل بالتحدث الكلام ده روح كلم فيه مراتك كلم فيه واحد صاحبك كلم فيه مجموعة من الناس وجربه وبعد ما تخلص صلاة فكر هو حصلت كم من الثمانية دول وعيد تاني وتالت ورابع وفي ركعتين الله يكرمه شيخنا كان مره يقول لي ممكن تصلي ركعتين في دقيقتين بحيث ان انت تثبت فيهم حاجه واحده يعني انا عايز اصلي ركعتين بالتعظيم وركعتين بالهيبه وركعتين واجمع الثمانيه في ركعتين في الاخر بس اظبط كل حاجه لوحدها الاول وبعدين الضمهم في سلك قلبي اللهم اصلح قلوبنا اللهم ثبتنا على الايمان اللهم علمنا ما ينفعنا لعل واحد طيب منكم دلوقتي يقول لي لسه بنتكلم في الصلاة أيوة لسه بنتعلم نصلي هنتعلم إمتى بقى نحب ربنا لما نعرف نصلي جزاكم الله خيرا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا كفر عنا سيئاتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم اجعله حجة لنا لا علينا اللهم استرنا ولا تفضحنا واكرمنا ولا تهنا اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا اللهم انا نسالك ان تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك صلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وجزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين